السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات حدثني عني تلك الحلقات التي تتناول حديث الرحمن عن الإنسان في القرآن وإحنا كنا في هذه الحلقات المباركة نستصحب سورة العلق من أول حلقة تقريبا وكانت حاضرة معانا سورة العلق بل أنا بقول يعني إن باختصار كده لو إحنا جلسنا مع سورة العلق نحاول تفهمها نحاول تدبرها نحاول اتباعها أو على الأقل حتى وقفة كده مع معانيها هتوضح لنا اللي احنا بنتكلم فيه كله وأنا كنت حريص إن كل اللي بقوله أشوف إزاي هو بيمثل في سورة العلق وحضوره في سورة العلق ولذلك احنا يمكن, يمكن كنا ذكرنا ان سورة العلق فيها في حديث الرحمن عن الإنسان فيها ما يخص إنسان الإيمان أو إنسان الدين وفيها برضو حديث يخص إنسان الأبدان أو إنسان الطين مثلا اللي يخص إنسان الأبدان أو إنسان الطين هو من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق ودي إن شاء الله هنقف معاها في حلقة من الحلقات وفيما يخص إنسان الإيمان وهو مثلا قوله سبحانه وبحمده وهو اللي هيكون معنا في الحلقة دي إن شاء الله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى طيب وأول حاجة دايما بنحب نبدأ بيها مين الإنسان هنا من هو ذاك الإنسان الذي لا الذي يطغى أن رآه استغنى الإمام الرازي بيقول إن أكثر المفسرين بيقولوا إن الإنسان ده إنسان مخصوص إنسان كافر مخصوص اللي هو أبو جهل وبيقول ان في بعض المفسرين بيقولوا ان هو جملة الإنسان الإنسان من حيث كونه إنسان الإنسان العام زي ما بيقول مش الإنسان الخاص وبيقول ان القول الأول ده وإن كان من ناحية من ناحية الروايات مشهور عن كثير من المفسرين لكن بيقول ان القول الثاني هو الأقرب ده بيأكده بقى كتير من العلماء يعني مثلا الإمام الخازن يقول وفيه تهديد وتحذير لهذا الإنسان من عاقبة الطغيان ثم هو عام لكل طاغ متكبر الإمام البقاعي بيؤكد بشكل واضح وصريح إن هذا الكلام عام فيقول معرفا بعد التعريف بالإلهيات بأمر النفس مبينا لقسم الإنسان المردود أسفل سافلين مقررا لحاله ورادعا له عن ضلاله ويقول هذا هو الطبع الغالب في الإنسان ما تستغنى عن شيء عمي عن مواضع افتقاره فتغيرت أحواله معه وتجاوز فيه ما ينبغي له الوقوف عنده لما المراغي برضه بيقول في تفسيره المراد بالإنسان أي فرد من هذا النوع وبيقول برضه وقد حكم على الإنسان باعتبار الأعم الأغلب في أفراده وبيأكد الكلام ده الإمام الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير لما يقول والتعريف في الإنسان للجنس أي من طبع الإنسان أن يطغى إذا أحس من نفسه بالاستغناء طيب ونقف بقى مع الوصف ده إن الإنسان لا يطغى ما هو الطغيان؟ هذا الطغيان مجاوزة الحد يتجاوز الحد لو تذكروا احنا كان عندنا منظومة كده اتكلمنا عنها قلنا فيه نسيان يترتب عليه عصيان يترتب عليه طغيان يترتب عليه كفران يترتب عليه خسران هذه المنظومة منظومة النسيان نسيان ايه؟ هو ليه بيقع الإنسان في الطغيان؟ انه بينسى بينسى ايه؟ بينسى هو مين وبينسى ربه مين بينسى يعني حقيقة بينسى يعني اللي بيحصل ان مثلا طب هقول لكم على حاجة بسيطة جدا مثلا في معنى بنتكلم عنه اسمه التملك الزائف يعني التملك الزائف عشان اوضحه لحضرتك اضرب لك مثال هب ان حضرتك النهاردة سافرت فعلى سبيل المثال اعطتني الهاتف المحمول بتاعك قلت لي بص انا كده كده مش هحتاجه هنا لان ده ايفون مثلا مش هيشتغل معايا مثلا في امريكا فأنت ممكن تستعمله ومفيش مشكلة خالص وبراحتك وكلام من ده لغاية ما ارجع مفيش أي مشاكل فأنت بدأت تستعمل الآيفون مقارنة بالموبايل اللي معاك اللي هو زراير ولا اللي هو حسيت إنه يعني وده يعجبك قوي وتمام وزي الفل و... وخلاص بقى تعود عليه وتاخد عليه فهو ال... ال... الراجل ده اتصل ب- بيه ابن اخته مثلا قال له خالو انا معلش كنت عايز موبايل ضروري مش عارف ايه قال له طب حبيبي روح لفلان قول له انا عايز الموبايل بتاع خالو جالك ياخد منك الموبايل تقول له لا وتاخده مني ليه ودي اخرتها ومش عارف ايه ومتضايق يعني بدل ما تشكره على ان هو ساب معاك الموبايل الفترة دي كلها بلا مقابل بدل ما تستحضر فكرة ان ده حقه ومن حقه ياخده في اي وقت لا انت عشت حالة التملك الزائف فبقيت زعلان منه انه خد منك الحاجة اللي تخصه اصلا ده انت بقيت بت... بتقول عليه كلام مش كويس وامتنعت وزعلت واحبطت واكتئبت لا يا دكتور محدش يعمل الكلام ده انت بتبالغ شوية بتهول شوية احنا بنعمل اشد من كده وعشان اوضح لكم المسألة دي هحكي لكم على موقف حصل مع امرأة صالحة ام سليم الرميساء بنت عمرو وفي ضبط الرميصاء بنت عمرو ام سليم هذه المرأة العاقلة الحكيمة المرأة المؤمنة اللي مدركة لهذا المعنى وما عندهاش الإشكال بتاع التملك الزائف مات لها ولد جاء زوجها أبو طلحة المهم مرت الليل فقالت يا أبا طلحة لو أن جيراننا أعارونا عارية ثم استردوا عاريتهم أكان لنا أن نحزن يعني لو جيراننا أعارونا حاجة وبعدين خدوها إحنا نحزن قال لا قالت فإن الله قد استرد عاريته يا احنا مش مدركين المعنى ده لما الله سبحانه وبحمده يأخذ منا شيء احنا هو اولا مش حقنا يعني لان لو ازاي نعيش معنى انا انا لله وانا اليه راجعون ازاي نعيش المعنى ده اصلا معنى ان انا اصلا انا بتاع ربنا احنا ما انا انا ما املكش شيء لا املك مراتي ولا املك عيالي ولا املك اموالي ولا لا املك شيء من ملكاتي ولا ممتلكاتي اصلا فلما ربي يريد انه يسترده في وقت يسترده فضلا بقى اصلا اصلا عن ان احنا عصيناه به خالفنا امره به شغلنا به عنه و- والله يسترده او الله لا فضلا بقى عن ان ربي سبحانه وبحمده لا يبتلي ليعذب وانما يبتلي ليهذب لا يبتلي ليضيع وانما يبتلي ليرفع دايما نقول على الابتلاءات ولا لها اختبارات تنقيه وترقيه بينقيك ويرقيك فلما ربك سبحانه وبحمده ينزل عنك شيء تلاقي نفسك ايه يغضب ويتسخط وشمعنا ويبقى زعلان ويبقى حتى من الصالحين والمنسوبين الملتزمين ويبقى ده حاله ومكتئب طب ايه يا عم ايه يا عم ايه يا عم ايه المشكله الله استرد عاريته خلاص احساس التملك الزائف نوع من الطغيان نوع من مجاوزه الحد اللي بيحصل عند الانسان اصلا طغيان بالنعمه نوع بيوصل احيانا الانسان بيوصل للبطر وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها بطرت معيشتها الانسان بيوصل للحاله دي ولذلك مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا معنى جميل قوي ارشد اليه الجنيد لما قال الشكر الا ترى نفسك اهلا للنعمه ازاي ان انا على طول الخط ابقى شايف نفسي انا مش مستحق حاجه ولذلك بابي وامي حبيبي صلى الله عليه وسلم ليه كان شاكر شكور ليه يومه يومه يعج بالحمد يعج بالشكر لله سبحانه وبحمده مستشعر هذا المعنى شهود المنة استحضار فضل الله سبحانه وبحمده إن الإنسان ليطغى يتجاوز الحد يطغى في التعامل مع النعمة يطغى في التعامل مع خلق الله بل يطغى في تعامله مع الله يطغى أن رآه استغنى العجيبة إن ربي يقول أن رآه يعني هو ما استغناش على الحقيقة ده هو أن رآه وكيف له أن يستغني وزي ما بنقول مرارا وتكرارا 99 و9 من 10% من وظائفه الحيوية شواهد قيومية كيف يستغني عجيب تصور الإنسان أنه ممكن يستغني يا أيها الناس الناس الناس كل الناس كل الناس أنتم أنتم أنتم أنتم الفقراء الفقراء الألف واللام بتاع الاستغراق أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد الغني استغناء والغني إغناء الغني استغناء مستغني عن كل أحد والغني إغناء لا غنى لأحد عنه وأغنى كل أحد ولذلك شيخ الإسلام تيمية كان ليه يعني معنى جميل كده يذكره يقول إيه يقول والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي زي ما هينفكش عن ربي وصف الغنى مش هينفك عني وصف الفقر والافتقار اطلاقا انا ازاي اكون مستشعر الح... الح... مستشعر المعنى ده ان انا دايما فقير الى الله انا فقير الى الله في كل حاجه فقير الى الله في كل حاجه فقير الى الله في الرئه بتاعتي اللي شغاله دي و... و... 12 مره من 12 ل 20 مره في الدقيقه بت... بتتسع و... في... في القلب اللي بيضرب من 70 ل 90 يعني انت انت يعني لو لو وظيفتك الحيويه دي انت هتسخر لها ناس هتسخر لها بشر ما انت عايز جيوش ولا تكفيك جيوش ولا تكفيك شهود معنى اسم الله القيوم سبحانه وبحمده القيوم القيوم الذي يقوم على شأنك القيوم قائم بنفسه لا يحتاج لأحد قيوم لا قيام لأحد بدونه سبحانه وبحمده قيوم سبحانه وبحمده قيام قيم اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض فيهم لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض فيهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض فيهم هذه الروايات في هذا الحديث الجليل رب قيوم قيام قيم سبحانه وبحمده قائم على كل نفس بما كسبت يعني انت هتستغنى ربنا ازاي هتستغنى ربنا ازاي انت اصلا في نفسك ولذلك انا كنت بستغرب جدا من اللي عجيب قوي امر الانسان ده يقول لك فين ربنا ومش عارف ايه وتقولوا لي مش عارف ايه آه سبحان ربي سبحان ربي قتل الانسان ما اكفره ده انت انت نفسك انت نفسك لو ربك وكلك لنفسك طرفة عين تهلك ولذلك يعني بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم كان مدرك جدا للمعنى ده فكان يقول يا حي يا قيوم أنت حي أما أنا فأنام وأموت البشر ينامون يموتون ما ينفعش توكل عليهم وتوكل على الحي الذي لا يموت أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين العين تطرف ست مرات في الدقيقة عشر ثواني لو وكلك الله إلى نفسك بل إلى البشر جميعا عشر ثواني تهلك انت, انت مستشعر المعنى ده لا للأسف النهاردة بقى الواحد فينا بيستغني بماله يستغني بأعماله يستغني بخلاله صفاته يستغني بأقواله يعني يستغني بقى بيستغني خلاص بيشعر ان هو ممكن مستغني عن الله سبحانه وبحمده لدرجة بتوصل بيه احيانا زمان بقى زمان يعني حتى مثلا بعض العلماء كان بيتكلم على فكرة ايه على فكرة هو يا ترى الأحسن الإنسان يكون فقير صابر ولا يكون غني شاكر والحقيقة يعني هي مش فكرة فقر وغنى هي فكرة ان هو المفروض مع كل حالة يؤدي العبودية المطلوبة منه بس في تعليلات بعضهم قال معنى لطيف قوي قال ايه قال لك الفقير أحسن قالوا له ليه قال لهم لأن الفقير إلى السلامة أقرب الفقير عنده القلب موصول بالرب احنا كنا زمان او كتير مننا في وقت الحاجة بنبقى مطرحين على باب ربنا في وقت الضوائق والشدائد خارجين لا بقينا بنستغني بقينا بنستغني بمعارفنا بقينا بنستغني باموالنا باولادنا بقينا بنس... بقينا بنستغني ب... بعلمنا بعلمنا يعني بقينا بنستغني بمناصبنا بجهنا بشهاداتنا باجهزتنا بقينا بنستغني ان الانسان لا يطغى وشوف ربي يقول ان راه استغنى لان في الحقيقه لا غنى لأحد عن الله أبدا أن رآه استغنى لمجرد أن يرى نفسه استغنى سبحان ربي ولذلك ربي سبحانه بحمده في سورة الليل يقول والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى أصح لك نقرأ الآية دي وما يغني عنه ماله وما تغني عنه أعماله وما تغني عنه عياله وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا تردى المرء إيش يغني عنه كل هذه الأشياء ما يغني عنه كلام الناس ما وما يغني عنه ماله إذا تردى هذا الإشكال الخطير هذا الوصف لذلك الإنسان خلاه هنا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت شوف وصل إيه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى رأيت إن كذب وتولى لم يعلم بأن الله يرى كلا يسترسل العبد في هذا الطغيان طيب ماشي يا دكتور خلاص ده التحليل عايزين الحلول هذه الثغرة الحضرة عند الإنسان ملهاش علاقة بمؤمن وكافر لا انت مؤهل لفكرة انك اول ما تشعر بالايه اصل احنا بنعيش الكلام ده حتى مع ابائنا مع امهاتنا مع اول ما الانسان يحس بالاستغناء والاستقلاليه ولذلك بقى ام الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ايه يقول لما لما كانوا بيكلموه عن ان هو بيبر ستنا خديجه بعد موتها ويصل اللي كانت بتحب تصلهم كان يقول ان حسن العهد من الايمان ان حسن العهد من الايمان لا ما ما ما هتركش الاشياء دي واستغني عنها ابدا ان حسن العهد من الايمان والله كنت اقول يا ريت المعنى ده يكون حاضر في البيوت وحاضر ما بين المعلم والمتعلم وما بين ال... يعني ان حسن العهد من الايمان فلذلك الانسان مهدد بالمساله دي مساله الطغيان بعد الاستغناء هو مش بس يستغني هو ان راه استغنى فبيه فبيطغى طيب ماشي ماشي كيف نسد تلك الثغره بما اعطانا الله من الفطره الفطره اه الفطره اللي ربنا اعطاها لك تسد بيها الكلام ده بل بقى لو تأملت في السورة نفسها هتجدها بتديك المقومات اللي تنجيك من هذه الآفات من الأول خالص اقرأ لو قرأت خلصت لو اعلم واعمل مش هتبقى الإنسان ده أبدا من الأول خالص لو باسم ربك مخلصا لربك على المنهاج الذي يرضي ربك مفتقرا إلى ربك مستعينا متكلا بربك إزاي تستغني لو عندك العلم النافع ده والعمل الرافع ده بعد كده كمل بقى إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى كمل بقى إن إلى ربك الرجع لو العبد كان لو, لو عرف ربنا على الحقيقة ما هو هو ده وصل لكده ليه هو لا يعرف نفس لا يعرف ربه ولا يعرف نفسه عشان كده بقول لكم ضرورة فكرة حدثني عنك وحدثني عني لا أصل أنا كنت دايما أقول إيه كلما عرف العبد نفسه كلما عرف ربه وكلما عرف ربه كلما عرف نفسه كل ما أعرف نفسي بضعفها بعجزها بقصورها أعرف كمال ربي وقوة ربي كل ما أعرف ربي بقوته وقدرته وكماله أعرف نفسي ولذلك ربي يقول إيه سبحانه وبحمده يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز لو عرف ربه كان هيعرف نفسه ولو عرف نفسه كان هيعرف ربه ولذلك أنا في رأيي إن أعظم شيء ممكن نقدمه الإنسان إن نعرفه بالله الرحمن ونعرفه بنفسه كإنسان اعملوا كده مع عيالكم اعملوا كده مع اللي بتعلموهم أول حاجة يعرفوا ربهم يعرفوا نفسهم لو عرفوا ربهم وعرفوا نفسهم خلاص ما هو اللي وقع في الطغيان ده ليه وقع في الطغيان هو مش عارف نفسه مش عارف قد ايه هو فقير مش عارف ان هو مش ممكن يستغني ومش عارف ربه مش عارف قد ايه ربه غني وان هو مهما كان مش ممكن يستغني عنه فمش ممكن يطغى لو عنده العلم النافع بالله والعلم النافع بنفسه هو لو عنده معنى ان الى ربك الرجعه ان كل الامور يرجعها الى الله ولذلك فكره ازاي ان انت لما ربنا يكرمك بحاجه ولا ولا يحدث لك حاجه هي مش مش فكره الشكر او الحمد ان انا اقول الحمد لله لا لا فكرة نسبة الفضل إلى الله زي ما قلت لحضراتكم قبل كده بنعمل كده في بيوتنا إن إحنا دون ما شعور بنخلي ولادنا ينسوا ربنا ما بنجيبش سيرة ربنا مثلا حاجه جت نقول له شكرا يا بابا يقول له شكر الله يقول له ماشي يا حبيبي ماشي يا حبيبي لا ما يقولوش لا ده, ده, ده حبيبي ربنا هو اللي اكرمني واكرمك زي انا النهارده ممكن يكون مثلا اللي جايب له الحاجه جده فيقول لي شكرا يا بابا اقول له لا حبيبي ماشي انا ايوه انا جبتها لك بس جدك هو اللي جابها لك ربنا مش مش حاضر مش ح... بنحاول بنحاول نخلي نربطهم بينا مش نربطهم بربنا ولذلك بنيجي نعاني احنا بقى نعاني ازاي لما احنا بنغيب بيتسوحوا لما احنا بنموت بيتلطموا لان احنا ربطناهم بال... بال... بال... بال... باللي بيموت ما ربطناهمش بالحي الذي لا يموت ربطناهم ب... بالفقير ما ربطناهمش بالغني ربطناهم بالضعيف ما ربطناهمش بالقوي عشان كده كنت باكد دايما على معنى ان اعظم ما نقدمه لابنائنا بل لحد بنعلمه احنا نصل بالله عشان كده الفاتحه كانت اعظم كلمات الله عشان هي عنوان الاتصال بالله عشان كده اعظم العبوديات بعد بعد التوحيد هي الصلاه عشان عنوان الاتصال بالله لو وصلت لحد لمولاه ما تقلقش عليه لو وصلت الانسان لمولاه ما تقلقش عليه ان الى ربك الرجع ان يرجع الامور الى الله وان الى ربك الرجع ان تراجع الى الله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى إلى إلى أن يقول ربي سبحانه وبحمده كلا لم ينتهي لنا الساعة بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطيعه واسجد واقترب إن ربي سبحانه وبحمده يعرفه بنفسه يعرفه بضعفه يعرف أنه مش ممكن أبدا يستغني عن ربه والحقيقة القرآن زاخر بما يعرف الإنسان بنفسه وما يعرفه بربه ويجعله موقن حق اليقين أن الطغيان ده علامة الخسران نسأل الله سبحانه وبحمده أن يهدينا لأحسن الأخلاق التي لا يحسنها إلا هو ويصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك